أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله سبحانه هو الدرس التاسع عشر من دروسنا في شرحنا لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعن الإمام البخاري وعن العلماء الذين علمونا ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة عسى أن تؤمن على دعواتنا الملائكة أن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى ذنبنا مغفورا وأن يشرح صدورنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب غم صدورنا وأن يحقق آمالنا وأن يذهب آلامنا وأن يثبت يقيننا اللهم إنا مقهورون فانصرنا أذلون فأعزنا تائهون فأرشدنا مشتتون فاجمعنا أصحاب شهوات فتب علينا اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معاصيه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزقنا قبل الموت توبة والهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة اللهم ثقل به موازيننا اللهم ثقل به موازيننا اللهم ثقل به موازيننا وأمر لنا به على الصراط طريقنا اللهم أضئ لنا به قبورنا واجعلنا من الذين يشربون من حوض الكوثر شربة لا نضمر بعدها أبدا أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من السعداء المقبولين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لعل هذا هو الدرس السادس في شرح الحديث الشريف الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان شفنا أن شعب الإيمان كثيرة وقد يظن العبد أن بعض الأعمال لا تستحق أن تكون من شعب الإيمان يعني مثلا رأينا قضية تنقية اللسان من الكذب أو من شهادة الزور أو من البهتان او ان يبهت او ان نلقي بالالفاظ التي نتسلى بها لفظ كده احنا بنتسلى بيها وبعدين العبد نسيان ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقضيه اللسان دي مصيبه كبيره ليه؟ لان الفلسفه كلها فلسفه ولذلك وضح لنا اهل العلم وقالوا لنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك احنا العكس انفق ما بين كفيك لله يعني الاجر اللي ربنا مديهولك طلع منه ايه زكاة المال او الصدقة انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك ليه لان هو اللسان ده سبحان الله قد يكون هناك انسان يقول لك ده قلبه ابيض بس لسانه زفر طب احنا خدنا ايه بقى من من من بياض قلبه ها ما لنا في الناس لنا لسان طيب لان عمر وضح القضيه بل كنا نعاملكم والوحي ينزل لو حد عرف الوحي ينزل يقول ده كذاب او صادق صح ولا لا؟ يعني مثلا كمثال اللي عملوا مسجد ضرار وكفر عملوا مسجد حبوا يعملوا فيه مؤامرات على الاسلام والمسلمين في المدينه ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه خلي بالك فكان الرسول لا يدعى الى فضيله الا ويجيب يا يا سلام مين في بلاش احنا قياس للعباد التعبانين احنا لو كان في مسجد في المنطقه بتاعتك او في اي منطقه ولا المسجد هيفتتح يوم الجمعه الجايه نروح ولا ما نروحش؟ نروح امر طبيعي ليه؟ لان هذا خير وإذا بالوحي الأعلى ينزل لينبئ الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد يعني بني خصيصا للنيل من المسلمين وللتفريق بينهم ولضرب آه، الصف الإسلامي وربنا سماه مسجد ضرار يعني مسجد يضر بالايه؟ بالمسلمين وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان الله المسجد بتاع قباء ذو القبلتين المسجد اللي انت بنيته يا حبيب الله اول ما هاجرت من مكه الى المدينه هو ده المسجد اللي انت ايه احق ان تقوم فيه اما المسجد الثاني سبحان الله العظيم ما كان من الله الا ان امر رسوله ان يهدم ذلك وهذا المسجد ليه؟ وده خبر جامع يتهد اه اذا كان في جامع يعني يعمل فرقه بين الناس لا لذلك حج ابن عمر رضي الله عنهما ووقف امام الكعبه ينظر مليا فوسع الناس لابن عمر طبعا صحابي الجليل ابن الصحابي الجليل فكله سبحان الله تمنى ان يعني يحوز يا رب ان يوسعك فوسعوه فوقف امام الكعبه ودمعت عيناه ثم قال يا كعبة الرحمن ما اجملك وما ابهاك وما اعظم حرمتك ولكن حرمة العبد المؤمن عند الله اعظم من حرمتك شوف اقدار الناس عند ربنا قد ايه قال انت عظيمة ومنورة وكده فيك جلال وفيك مناصيب بيشدنا ناحيتك لكن حرمة العبد المؤمن ها اشد عند الله واعظم عند الله من حرمة الكعبة يا سلام للدرجه دي اه ولكن ما ربنا حرم الفواحش ليه؟ ما ربنا حرم الغيبه ليه؟ لا اله الا الله لان من اكبر الكبائر ان تقوم في عرض اخيك المسلم ودي شغلتنا كلنا يا واد فكر تبقى تقول يا خبر ازاي لا لا لا كلنا للاسف الشديد فسيدنا عمر كان يقول كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا خلاص انا وقد و- و- أم- انا ولا وحي ما فيش وحي دلوقتي فمن اظهر لنا حسنا صدقنا فيه حسنا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما قال صح ولا لا؟ يعني انا احكم عليك ازاي؟ بكلامك صح ولا لا؟ انت ان كلمتني كلاما طيبا منمقا واجللتني واحترمتني ماذا اقول عنك؟ اقول بخير ولا لا؟ لكن كثير من الناس عاملين ان هم عمر بن الخطاب سيدنا عمر اللي اوتي من الشفافيه كان ممكن يقول لواحد انت بقى انت بقى انت نصاب مش راى شابا يحمله الرجال فخف وبعدين الولد شاف عمر بن الخطاب قال يا خبر ابيض رحت الصين فاقترب منه عمر ما بيدك يا رب يعني سبحان الله سباق العبد مننا يستحي من عبد ولا يستحي من الرب ده ليه؟ ده تفتح رب غفور رحيم لا ده انت اللي تافه البعيد لانك مش عارف انت تعصي من اه انت بتعصي مين ادي القضيه وضحت انا القضيه قبل كده لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم المعصيه حتى ان سبحان الله لو اراد انسان ان يرتكب جرما صغيرا ها، بلاش انت تبقى ماشي مع ابوك او مع اخوك او مع ابنك ولا واحده ماشيه في الشارع ها، وعايز تبص خلي بالك او مراتك ماشيه جنبك انت بتفتح على جنبك مش معقول هتبقى مراتك ماشيه جنبك وانت ايه؟ ولا بص الست شكلها حلو ازاي؟ مش معقوله طبعا هتطلع على الاسم عن النيابه امن الدوله يحصل لك حاجه مش كويسه يعني اريد ان اقول انت تستحي من زوجتك تستحي من ابنك تخاف تعمل قدامه المعصيه تستحي من صاحبك ها ولا تستحي من الله دي قله ادب والله هذه قله ادب مع الله من العبد والله يقول في حديثه القدسي عبدي او ابن ادم اني خلقتك لنفسي فلا تلعب اني خلقتك لنفسي هذا بتحفظ الحديث ده وكلكم حافظين ان شاء الله طبعا خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب ابن ادم ان طلبتني وجدتني وان وجدتني فما فاتك شيء وان فتك فما وجدت انت شيئا وانا احب اليك من كل شيء يا سلام يا الله يا رحمة الله سبحان الله قلت أنا خلقتك لنفسي فلا تلعب خلي بالك أنت لو تكلف ابنك بمشوار أو خمس مشاوير ويعمل منهم مشوارين وثلاثة لا بتعمل في إيه؟ يقول لك يا ميجا أنا هقطع هبقى بيك حق هعمل واسوي هحرم هحرمه من المصروف مش هوديه فتح يوم الجمعه مش هدخله الناس مش سبحان الله وانت ايه عباره انا عبد تعبان غلبان ها؟ ولكن ترى من حقك على ابنك ان يطيعك وان ينفذ اوامرك الله سبحانه كم امرك باوامر وكم انت تلعب وانت في دارك وانت في بيتك تلعب في الدنيا بتلعب وفي الجامع بتلعب وبتغتاب و... والله يا مؤمن احيانا قد نرتكب في صلاتنا ما يحرم ما يحرم خارج الصلاه لو دخلت مره في ايمان بيصلي انت مش مبسوط منه شويه ويقرا الراجل آه، يا ايها الذين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ها، هو يش- يقول في نفسه إيه؟ يقول روحك ها، سبحان الله في نفسه. يعني تحرم خارج الصلاه تخيل انت وانت تغتاب المسلم وانت جوه الصلاه فانا وضعك مع البعض خلقتك لنفسي نعم يا رب قال فلا تلعب تلعب لان ربنا بيقول وما يعني وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ربنا ما خلقناش من ده سبحان الله طب ما خلقتهم ليه يا رب؟ قال لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عباده والعباده الحقه مش هي اللي بنلعب فيها دي ليه؟ لان بيقول الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا فإذا انتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم ولا تحين منار ولا تحين منار سبحان الله أريد أن أقول أن في الحديث القدسي بيقول عبدي خلقتك لنفسي خلقتك لنفسي فلا ترعب بلاش تعب وتكفلت لك بالرزق فلا تتعب كفلت لك رزقك من ساعة ما كنت في بطن أمك ويا أخي العبد الغريب مننا قاعد يتشحطط في شرق البلاد وغربها ورزقه مقبول عند ربه وبعدين يقول لك ايوه امال ايه هو انا يعني آه، ده مجهودي بمخي بالفتاكه بتاعتي بعلمي بشهاداتي بخبرتي بسعه اطلاعي مش عارف معاملاتي مع الناس ابدا ابدا والله هذا كله من فضل الله هذا كله من رحمه الله من فيوضات الله عليك ان ييسر لك وسهل لك والا ما كانش سهلها لك وانت في بطن امك يعني انت بطن امك بقى كانت بي- بيرزقك ازاي؟ ها؟ طب انت في الدنيا دلوقتي بتتعب ترجع تنظف الاتوبيس تاخد عربيتك وتجري وتروح الشغل وتيجي من الشغل وتتعب وتنحلف في ده وتوصل ده وتنفخ ده وتداهن ده سبحان الله لكن وانت في بطن امك ماذا كنت تصنع؟ انا عايز افهم ده انت كنت بتعمل ايه من ساعه ما جت فيك الروح بعد 120 يوم لغايه ما نزلت من بطن امك خمسه اشهر متتاليه انا عايز اقول تسعه خليها خمسه كنت بتعمل ايه؟ ايه اللي كنت بتشتغل بيه عشان ربنا يديك دم خالص كده غذاء كامل متكامل كنت لست في حاجة إلى الأكسجين فكان قافل لك الرئتين فكنت تنفذ ازاي؟ قال ما كانش في حاجة لأنه كان بياخد دم جاهز مش عايز أكثر ولا غيره لا إله إلا الله إذا من الذي كان يرزقك؟ سلام يا أخي العبد كده أحيانا تغيب عنه حقائق سبحان الله عبدي أو ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك بالرزق فلا تفعل ذكر ليه؟ قال لو ركب ابن آدم الر- الريح الريح ليلحق برزقه يحصل ايه؟ قال ركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في سمه. ما تخلي بالك من الكلام؟ يعني ابن ادم لو ركب الريح عشان يجيب رزق. الرزق يركب البرق، ايهما اسرع؟ البرق ام الريح؟ البرق يسرع الب... ال... ال... ال... ال... الرزق بتاعك يسرع يدخل في بقك. لا اله الا الله. وقد تاتيك النعم وانت لا تدرك يعني تبقى سبحان الله تفضل عامل اساس علاوه تفضل مستنيها تفضل منتظرها وتلاقي الرزق جاي جاي لك من باب لا تحتسب واحد يخبط عليك يقول لك انا كنت خدت مره منك منك 30 جنيه لا اله الا الله من هنا من سنتين كده وانت نسيتهم سبحان الله وياتيك الرزق من حيث لا ايه حيث لا تدري لان ايه سبحان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعمل له ايه؟ قال ويرزقه من حيث لا يحتسب يا سلام يرزقه من حيث اه انت تحتاج ابواب لرزق معين والرزق يجي لك من باب تاني خالص بعيد عن اللي في دماغك نهائي امتى كده؟ لما تتوكل على خالق السماوات والارض سبحان الله ابن ادم إن طلبتني وجدتني وإن وجدتني فما فاتك شيء أنت لما تجد الله إيه اللي ضاع عليك؟ يعني من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ آه يعني من وجد الله فقد وجد كل شيء ومن فقد الله فقد فقد كل شيء سبحان الله. ليه؟ لأنه هو قال أنا بقى بيدي الدنيا والآخرة ايدي الدنيا والاخره اللي عايزهم هم الاثنين اديهم له اللي عايز الدنيا بس هديها له خلي بالك واللي عايز الاخره بس برضه هديها له. واللي طلب الاثنين فخزائن الله لا تنفذ إذا أكثر دعاء كان إيه بقى؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعظم إيه؟ أعظم دعوة ليه؟ لأن سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال به المرض واحد غير أيوب عليه السلام كان يقول إيه؟ ده أنا كويس وغلبان ونبي من الأنبياء ها؟ وجبريل بينزل يقعد معايا وما يعملش غلط أبدا ده برضه آخرتها ان انا اقعد مريض مجلول 18 سنه لغايه ما الحشرات بتاكل في في جسدي لا اله الا الله لغايه ما الست بتاعتي تطلع تشتغل مش لاقي وال- والناس كلها انفضت عني لان سعه المال وسعه الجاه يطلع لك قرايب من حيث لا تدري ساعة ما تكون انت منصب يقول لك ده ابن خالك كان ما كانش ليا الا خال واحد ومات الله يرحمه لا انت عارف المرسوم الحاج محروس اه الحاج محروس مين اللي كان متجوز آه، مفيدة اه يقول له اه مفيدة مين اه يقول لك عمة خالد مراتك ده بابن خالد خلي بالك انت فهو لما انت تبقى في شهوة في منصب يطلع لك قرب من تحت الارض ولما يبقى عندك مال يطلع لك برضه اصحاب من تحت الارض يا احنا كنا وهم في المدرسة انت ده انا كنا في الأرمان الثانوية سنة 54 ده كنت في الأرمان لا لا انت مش فاكر بس انا مش فاكر ازاي ده انا الشهادات عندي كلها وعارفها المهم يعني صار الناس من تحت الارض اذا فقدت المال وفقدت الجاه قرايبك يستفسروا منك انت كده واحد من العلوي ده تعرف فلان الساعد اللي في وزاره الزراعه لا لا ده من عيله حمود عريسكم لا لا لا ده في حموده ثانيه في كفر الشيخ ها، واخد بالك عشان يبعد عن نفسه تهمه الفقر سبحان الله سيدنا علي ترجم هذا الى كلام مؤلم للنفس والله سبحان الله ان قل مالي فلا خل يصاحبني وبالزياده كل الناس خلان كم من صديق لفقد آه، كم من عدو لاجل المال صادقني وكم من صديق لفقد المال عداء سبحان الله اول ما يبقى معايا قرش كل الناس اصحابي حبايبي يا سلام ازيك يا بيه الحمد لله السلام يا بيه دي امتى سبحانك يا رب ولما بقى لا اله الا الله الغلبان يكون ربنا رزقه بحته عقد تعبان ب 200 ريال ولا حاجه ويروح يشوف الموت ويرجع اهلا ازيك يقول له الحمد لله بيه كويس ده انا كنت مسافر من سنه اه كنت مسافر فين؟ انا كان جالي عقد كده قال ايه ما تروح على بلدك وخلاص يعني انت طلعت من جيبك 100 جنيه وخرجت عنه ازمته تروح تجيب له بوتاجاز يا شيخ من زكاه مالك فتجيب له سرير للعيال ينام عليه يناموا عليه ولا النبي يحط فيه هدومه لما سبته يتشحطط سبحان الله ويشوف الويل والذل وبعدين ما تسالش عليه لا اله الا الله سبحان الله العظيم ال ال ال القضيه غريبه صار الناس يتعاملون بالماده حتى قال شاعرهم عن الدراهم فهي اللسان لمن اراد فصاحه وهي السلاح لمن اراد قتالا للاسف الآبل اللي ما عرفش يتكلم ما دام معاه قرد ما تشوف الحكم اللي بتقف في بقه هو مش عارف من يانا ما بيعرفش يتكلم لكن معاه فلوس والتاني حكيم عارف بس انا معهوش حاجه يا راجل انت ده كلام غلط اللي بتقوله انت عارف تتكلم حتى سبحان الله لا اله كل انت اسكت تقول سبحان الله البيت الكبير لو سبحان الله الوزير مات من الشارع فجاه ولا نزل من العربيه رجله بس اتعملت كده كل شيء الورد وبتاع الراجل آه، احد رؤساء مدارس الادارات فتوحد الله لا اله الا الله واقع مر مؤلم اترقى بيه كان نائب رئيس مجلس الاداره رئيس مجلس الاداره حلو ليه كل يوم الصبح الراجل خلي بالك ساكن على ناحيه النيل كده في ايه لابس تريننج وايه ايه يلعب رياضه حلو الكلام بعد يومين ثلاثه بص لي واحد مدير الاداره عنده لابس تريننج زي البيه رئيس الاداره وبيجري جنبه طبعا يا ما حصل الصبح تحت البيت إيه انت الناس عندك آه، بتجري آه، هنا ليه قال له انا ساكن هنا وبحب يعني اجري بعد صلاه الفجر شويه قبل ما اروح واتخشب في ال- في المكتب بقى والتكييف وال- والمشاكل والورق والبتاع. اصحى انا لحد الصبح انا برضه مش قريب هنا اتاري الراجل عايز ساكن في الجيزه لازم الاداره والتاني ساكن في انا خمس شبرا بيجري هناك عشان يجري جنب مين؟ جنب- الراجل اقسم بالله قال بعد سنه من تولي منصب رئيس الاداره لقيت طابور العاملين بيجري معاه الصبح بطل تجري اتحال على المعاد خلي بالك دي ح- وا- واقع يعني هو ده, ده من من فم صاحبها سبحان الله والحج على الراس اتحلل معاك قلت له انت بتجري قال الحمد لله بجري لوحدي خلاص خلاص والزحمه عند عمر مكرم خير قال ايه يا جماعه مين اللي اتوسط؟ اسكت دي حماه خالد مدير شؤون المستخدمين في وزاره الصحه خلي بالك انا ما ما تعرفش تترجمها حماه خالد مراد مدير شؤون المستخدمين كل اللي كانوا جايين كلهم وزاره الصحه طب ولو مدير شؤون المستخدمين هو اللي مات مين اللي يجي؟ ولا حد يبقى إذا لما الامور تبقى للدنيا تبقى قول على الدنيا السلام لما الامور تبقى للدين فقل مرحبا بالدين ومرحبا باخلاق الدين ومرحبا بشرع الله ومرحبا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فضتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء لان سبحان الله العظيم الجماعه ال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى تحت الأزمة لن تجد إلا هو تحت الورطة أصل- أحيانا زي ما ورطت لك المثل نفرض يعني قريبك راجل مهم أوي وتحت الزنقة كمثال يبقى تتوكل على من؟ هي بلاد بقى اولا واخيرا مش هتعمل مش موجود يبقى طب نروح لربنا بقى ها لا هي اولا واخيرا يجب ان يكون اعتمادي على الله على الله لان يعني اذا اراد الله شيئا كان يعني طبيعا ربنا مش عايزه ايه مش عايزه وقت فنعود لنقول كثير ان كثيرا من اعمالنا يظنها العبد قليلا يظنها العبد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني ايه كده يا استاذ كده بيضه يا استاذ يا راجل يعني كثر الدروس لها دروس خدنا منها دروس ما حد نحضر كتير يا رب نعمل باللي سمعناه سبحان الله ويستصغر الانسان الاعمال واذا به يفوته الخير كله فالعبد مننا لا اله الا الله يجب ان لا يستصغر الحسن السيئه وان ينظر اليها ان هذه السيئه في جانب من؟ في جانب الله يبقى اذا ايه؟ سبحان الله العظيم ان فمعظم النار من مستصغر الشرر معظم النار من مستصغر الايه؟ الشرر هي سيجاره مش بتحرق مصنع ولا هو كبريت بيجيب شرك على الارض ها سبحان الله هو كبريت مركز هكذا النظره تعمل حفره في القلب وتعمل تمرد من العبد على من- من- من نفس العبد عليه تيجي كده يتمرد تيجي بعد ما يكون قاعد فوضى وراضي وقانع ويروح بقى فيلا بورين وبتاع يا الله هذه الناس اللي عايشه مش احنا اللي ميتين بالحياه طب ما تيجي تصلي معانا بس صلاه ايه يا شيخ ولا بتاع صلاة- وزعلان وما- طب لا دنيا ولا اخره بقى انت زعلان ليه؟ لا دنيا ولا آخرة. المالك يتصرف فيما يملك صاحب البيت النهارده نفرض يعني جه وقال ايه؟ قال والله انا هعمل ابقى مصر للعماره دي قالوا كلام ماشي بلاش صاحب البيت انت جوه بيتك رحت زرتك انا وانت اوضتين محدودين في جدار اوضه الجلوس تستقبل الناس فيها واوضه نوم والله اوضه نوم للعيال وبس فكان الله بالسر عليه ادخل انا اعمل بقى مهندس ديكور فيها بقى لا لا لا لا لا انت راجل تجيب اوضه سفره وتحطها مكان اوضه الجلوس دي اوضه الجلوس دي تشيلها وتحطها في الحته الفلانيه واقعد انظم عليك تبص لي انت كده تقول الواحد قبل اللي بيتكلم ده سبحان الله يا اخي انا حر انا بيتي وانا عارف ايه اللي يصلحه واللي ما يصلحوش سبحان الله انا المالك انا مالك البيت وانا صاحب الشقه وانا اتصرف فيها كيفما اريد ولله المثل الاعلى من مالك السماوات والارض يعني لما يشاء ربنا يغني ده ويفقر ده يضحي ده ويعي ده ها يجي ده ويمنع ده لا يسأل عما يفعل واخد بالك انت وهم يسألوه ذاك ابليس جه لسيدنا عيسى قال له يا روح الله قال له نعم قال له انت مش بتقول ان ربنا بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين قال له ايوه بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين غصب عنه سبحان الله قال له طب بقى ارمي روحك من فوق الجبل كده وشوف ربنا هينجيك ولا لا طب ليه؟ خد بالك ارمي روحك من فوق الجبل فشوف بقى ربنا هيعمل معاك ايه قال يا لعين الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ابدا ان يختبروا ربهم ربنا اللي يختبرني اه كان اللي اختبر ربنا طب ايه ورينا هتنجيل ازاي زي الثاني الشاعر المجنون اللي قال آه، انا الذي ابدعت من قدرتك خلي بالك انا الذي بيكلم ربنا سبحانه وتعالى انا الذي ابدعت من قدرتك فعشت ارعى في حمى طاعتك دعني الى الاثام حتى ارى كيف يذوب الاثم في رحمتك ده كلام مردود ده اللي بيعلل الذنب بقى ها يقول له نصبت في الدنيا للاسف بيدرس على قسم ال- بتوع اللغه العربيه للاسف نصبت في الدنيا شراك الهوى ربنا اللي نصب شراك الهوى في الدنيا يقول ابليس اللي نصب ده اللي بيكلم الله والعياذ بالله نصبت في الدنيا شراك الهوى وقلت اجزي كل عبد غوى اتركب الفخ بصيدي وان وقعت قلت عاص الهوى هل هذا كلام يقال؟ هذا كلام في كفر والعياذ بالله في بعد عن الطريق لا اله الا الله يا اخي اقر بذنبك لا اله الا الله اقر بالذنب ده قول يا رب اغفر لي يا رب سبحان الله ابو نواس عاد طوال حياته على الفوضى وعلى الانحراف سبحان الله مات فسألوا الامام الجنيد ما تيجي تصلي عليه يا يا يا جنيد يا امام الراجل ابو نواس ده مات الراجل تلكأ كده مش عايز يقوم يصلي قالوا ما تيجي يا راجل تصلي عليه يعني هو مات وخلاص بقى وريحنا من شره ده كان ما يمسكش حد الا والعياذ بالله يأذيه بشعر وقلة ادب سبحان الله فواحد من الحاضرين قال يا امام لقد وجدنا ورقة في جيبه ونحن نخلعه ثيابه لنغسله طب هاتوا الورق طلعوا الورق دول في الورق بقى خلي بالك لما ربنا يحب يدي عبد سنة هدى قل يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم فالجنان قال هيا بنا نصلي على أبي نوال يلا نقوم نصلي عليه بقى خلاص يبقى إذا إيه هو آمل في آمل في رحمة الله عنده إيه آمل في الرحمة ما أنت ما بيوصلش ليك الخروج بقى يقول لك لا لا لا لا ده أنا سمعت خطبة من الجمعة بيقول لك الراجل أكل ثمرة بدون وجه حقها فربنا قال عليه أمر نار يا عم ده احنا والعياذ بالله اللي كان نص عماره واللي كان عشر فدادين واللي كان لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص لا تقول لي بقى لو صلى ساعه الصلاه ضرب الاعور على عينه خلاص انتهت على كده انتهت على كده لا لا اوصلك او لا يوصلك الياس او ال- ال- كثره الذنوب للخروج من رحمه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها الا تقنطوا من رحمه الله ها ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يا سلام يا سلام وانت فاكر قصه الراجل اليهودي عمل ذنوب كتير قوي وراح لحبر قال له انا صنعت ذنوب لا تغفر قال له يا شيخ الذنوب دي اكثر من عفو الله قال له اكثر عفو الله مين قال له خلاص قال له يعني الذنوب دي قال له ما تركت امرا الا وعصيته وما تركت نهيا الا وارتكبته ها يا راجل بقى يا ربنا يقول لي اعمل كذا ما عملتش ما تعملش كذا اعمل اظن بقى بس يعني اظن في ذنوب اكتر من كده تمام فلا اله الا الله العالم الحضر اليهودي عايز يقول له بصراحه بقى يعني انا مش شايف لك توبه بس مش عايز يقولها له ايه يعني بوكس في وشه مره واحده عايز يديها له مغلفه قال له اقول لك خد آه، عرجون قديم بتاع نفس اللي هو الشماريخ بتاع البلح للنفس كنا اللي بيخبطوا بيه الكناسين في الشارع دول موقوع من سنه الاثنين حطه قدامك واعتذر الناس وبطل المعاصي وصلي وتوب واكثر من الدعاء وان اغتر العرجون يكون الله قد تاب عليك يعني بالبلد ايه الباب اتقفل الراجل خد الكلام بنيه ايه بنيه صافيه وراح جاب عرجون قديم وحطه قدامه ويتوب ويحسن ويتصدق ويوم الليل ويصلي بالنهار ويعمل خير ويحرم ويساعد الناس ويبص ابن الذين العرجون مش راضي يحصل ناس زي ما هو بعد خمسة أشهر وإذا بالعود يخبر راح جري على الحضر قال بي- بي- بيموت ايده قال له خير قال له ببركة ارشادك ودوريك اخبر العود قال له يا رجل تعالى اوت ايدك انا كيف تبت الى الله كي اتعلم انا منك ها ودي قضية سيدنا موسى وبنعيد الكلام ده عشان ما نق- ما لا تغلق الباب امام احد خلي الباب مفتوح يا اخوان يعني هو العبد لما ضعف امام المعصيه ولما ضعف امام الشيطان ولما ضعف امام غرامه تفتكروا بقى شيخ وضربه ابدا الانسان مش كده الانسان يفتح باب الرحمه مره واثنين وعشره وعشرين ولا في الانسان حاجه اسمها كرسي الاعتراف هناك في الكنيسه في كرسي الاعتراف عارفه؟ يعني معلومه بسيطه عنه كده يدخل واحد واحد او واحده واحده الرسم او واحد واحد واحده واحده المهم لازم يكون فرادى مع الاسير ابوهم ها؟ الرسم يقعد ابوهم ويقعدوا قصاده على الكرسي انا يا ابونا ويا طول الرب عملت كذا وكذا وكذا وكذا و- وقتلت واختلفت وارتكبت فواحش وفعلت وسويت و... يعني مفيش حاجه اه اه اه طيب وهتدفع كام للكنيسه؟ خلي بالك يقول له اللي تقول عليه يا ابونا انت كلامك هوامش شغلتك ايه؟ يقول له كذا اه عندك محل ايه؟ يقول له محل كذا طيب عندك مصنع فوق؟ ضرب للكنيسه الفلانيه 20000 جوه طيب خلاص آه خلاص يعني ايه خلاص اقرا السوره خلاص لك السهل ادفع بالتي احسن دفع خلاص انتهى كرسي الادراك مش موجود في الاسلام ولا الشيخ ولا العالم ولا الكلام ده. عايز تشوف بينك وبين ربك روح مروح متوضي اي ذنب من الذنوب كبير او صغير وضي ومصلي ركعتين لا تحدث نفسك في دينك بشيء وبالسجود الى رب اغفر تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك امك هكذا قال الحبيب المصطفى راح لواحد قال له هلكت واهلكت يا رسول الله ايه خير قال له قبلت يا رب لو حد من الاخوه اياهم المتشددين دول اياهم كان يا ابني ما خلاص روح روح معنا انت كمان قاعد معنا في الجامع اتكل على الله الثاني الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما لو سابوا الاتجاه الشمالي في خليه اكثر هل صليت معنا الغداء؟ قلت الصبح معانا دلوقتي السؤال ده بعد صلاه الصبح قال نعم يا رسول الله قال ان الحسنات يذهبن السيئات احمد ان الحسنات يذهبن السيئات الثاني اعرابي ده هلكت يا رسول الله قال له خير هلكت ليه قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان عشر مرات في نهار رمضان وهو صايم قال له عندك رقبة قال له لا استطيع قال له تصوم ستين يوما قال له لا هو انا اللي وقعني في البلوه اللي انا عملتها دي الا عدم غلبت على الصيام لا استطيع طب اطعم ستين مسكينه قال له لا ليس عندي منين؟ يا صحابه اجمعوني اللي جاب له التمر اللي جاب له الشعير اللي جاب له الزبيب واخد بالك قال اطعم مين ستين مسكينه قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني من شرقها لغربها في المدينه افقر من بيتنا يعني ايه؟ يعني قال له حلال عليك وما تعملش كده تاني فكرة على الله ها؟ لا لا لا يعني الرسول رؤوف رحم كده رحمة غريبة لا إله خلي الناس سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يجيئه أكرمة ابن أبي جهل معلنة الإسلام بعد ما كان راح ينسحب راح أكرمة يرمي روحه في ال- في البحر بقى لأنه الرسول كان أهدر دمه اللي يلاقي أكرمة يقتله ومالوش معلوش زي مالوش يعني معلوش زي ولا حاجة على طول بعته واحد قال له الحق يا ولد تعال تعال تعال خلاص تعال امنتك عند رسول الله جاي بقى سبحان الله اول ما هو جاي قبل ما يجي جفر قال ياتيكم عكرمه بن ابي جهل مسلما فان رايتموه فلا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يضر الميت ابو عكرمه مين فرعون الأمة ما كان ممكن أوي الصحابة الله يجازي أبوك ده كان أبوك مطلع عينينا وكان ممكن نجيب بكتير اللي خلى بتوع الأحزاب ماسكين في النحاس ومش عارفين ليه لغاية النهاردة ده غير بقى أبو جهل اللي ورا المسلمين يعني سبحان الله الرسول يقول له لا أبو جهل ده خلاص مات مالناش دعوة لا تسبوه يا خبر الوجه سبحان الله يأتي رجل شاربا للخمر يضربوه بالنعال يرجع الراجل يشرب تاني يجيبوه يضربوه بالنعال سيدنا عمر وابو بكر وخالد لعنه الله كم يأتي شاربا للخمر قال لا تلعنوه انه رجل يحب الله ورسوله يعني بيشرب الخمر يحب الله ورسوله هذا الراجل راح يبطل الخمر لكن لو قال يضربوه الذين ده يعني شوف انت ايه ما تكونش معوان مع الشيطان على اخيك ولكن خليك مع اخوك ضد الشيطان ليه؟ انت لما تفتح باب الرحمه للناس لان الناس كما قلنا من قبل معافى ومبتلى معافى واحد ماشي بالطريق الصح سهل عافيه عافيه في الدين ومبتلى صاحب فواحش صاحب بلايا صاحب ذنوب ما عندوش صبر يقف في الدرس يقول لك اه ده بيقول لك ده بيطلعهم من الساعه 10 بالليل وقبل ما توصل الجيش يقول لك ده بيطلعهم من الساعه 10 يقول لك احتمال بيقعدوا احيانا مع السكر او وسبحان الله اخبار بقى ها يوم الجمعه جايين على الطريق السريع وعربيتين خابطين في بعض عقبال ما وصلت لنا هناك واحنا على الطريق عم بنشوف يقول لك يقول لك 35 عربيه مخبطه على بعض على الطريق لا اله الا الله الناس بجد المسلمين عايزين يتسلوا خلينا سبحان الله تبقى الحوادث صغيره قوي وتتسع ويجب والانسان يقف في تحمل الشائعات لان الشائعات دي خطيره الشائعات خطيره لا اله الا الله القى احد الجنود في 73 آه بيكلم واحد صاحبه يقول له ايه رايك لو نقول الصبح للكتيبه ان اسرائيل هتحاربنا بالغازات السام الصبح قال له ده الشيطان في الجيش وبتاع قال له ده هزار يا جدع هزار الاسلام يمنع هذا ال- ال- الهزر ال- ال- ال- ال- الهزار الفايح يعني فالمهم يا اخوانا خلوا بالكم دي معلومه جايه ان بتقول ان اسرائيل هتعمل غزات سام وده بتقول واحد يلبس الكمامه هم مين اللي عاملينها مع بعض اثنين من الاول خلي بالك اقسم بالله احدهما ان الثاني على الساعه 9 الصبح يجي يجيب الكمامه بتاعه الغداء وبيحطها على وشه تقتنع ها خلي بالك من كثره اللي تم قدامها ان فعلا في موضوع زي كده ها فقد يكذب الانسان الكذبه ها ثم يصدقها فدي كارثه الانسان يقذف ضد الكذب يقذف بالهزار الدايخ ليه لان الاسلام دين جد مش معنى كده ان ما في دين دين تكفير ابدا هو دين فيه البسمه وفيه الضحك بس ايه ضحك في الحق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن كان لا يقول الا حقا على ما تحملني يا رسول الله قال نحملك على ولد الناقه الرجل الاعرابي قال الله ولد الناقه يقول لك قد كده ده وهل يستطيع ولد الناقه ان يحملني وده كلام برضه تضحك عليا يا محمد تقول لي كده ن- ن- نركبك ولد الناقه قال وهل هناك ناقه ولا ذكر ناقه الا وهو ولد ناقه صح ولا لا؟ ها في في في, في ناقه الا ما هي امها ناقه ولا امها ايه؟ ها؟ الا الباب الحاله الخاصه اللي امه غريبه وابوه غريب يعني سبحان الله لان السيده امه حملت من من من واحد تاني غير يعني هم دول- يعني هو عباره عن خنثى لا هو ذكر ولا هو انثى لا اله الا الله الفرخة امه حملت من حمار او اه حمار عشرت من حمار لا اله الا الله في جميع الحالات الناقه ابنها ناقه لا اله الا الله او ولدها بعير او سميه ايه فصيل فصيل اللي هو ولد الايه ولد الناقه ما علينا يعني اريد ان اقول ان الاسلام يقف ضد حرب ضد الكذب والكلمة قد تبلغ ال- الآفاق قد يكذب الإنسان الكلمة تبلغ الآفاق رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أو يقال في رؤية شاف إيه؟ هل شاف ناس الملائكة جايبة كلاليب من النار وبتفتح أفواه هؤلاء من بقه من هنا بقه من هنا لغاية ما يوصل البق لغاية الأذن فإذا وصل وصلوا إلى الأذن عاد الفم كما هو فتعيد الملائكة العملية مرة ثانية وهكذا وهكذا قال مين دول يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم من من امتك يصبح الرجل منهم او المراه يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. يطلع بكذبه. يقول لك كذبه جبريل وكذبه ماء وكلام سبحان الله ومفيش يا اخواننا كذب ابيض وكذب اسود. الكذب كذب. وعندنا الايه؟ النص. عائشه بتقول للولد هاك تمره تعال خد. الا في يدك شيء يا عائشه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. يبقى احنا بنكذب قد ايه بقى ان شاء الله؟ كلنا كذابين بقى سبحان الله. لان الام ايه هتسكت ولا اجيب لك الدكتور يديك حقنه يا ستي كده يا استاذ ما تروق بقى ده انت لو عيطنا عيطين بالليل هتقول له انا هجيب لك بقى ل- وزير الدفاع سبحان الله لا اله الا الله لكنك كذب كذب الكذب كذب مش كذب ابيض وكذب أسود. ليه؟ لان عندما يكذب المؤمن الكذبه أن يبتعد عنه ملك الحسنات بعد ميلين ويقول يا نتن الرائحة التي خرجت من كذب وقال اهل العلم لان حسن البصري رضي الله عنه ان نحمد الله ان ليست للذنوب رائحه فلو كانت للذنوب رائحه لما جلس مسلم بجوار مسلمه كنت تلاقي مصر دي كلها مجاري اه والله لو للذنوب رائحه لكن من فضل الله قال ايه الواحد مننا متسمع قدام صاحبه وقت له كده تتكلم يا سلام طيب ابن الطيب ده وهو اجرك الله من جوه حريقه ولعه لكن سبحان الله ربنا من فضله ان جعل العباد بينه وبينهم بس قال يا رب نزل الميه قال لا فيك واحد عاق يا خبر واحد عاق جاب ربنا ينزل الميه يا سلام امال لما يبقى 90% في المية من البلد عارفين يبقى الحل ايه؟ ها؟ واحد عاصي قال الله لن انزل الماء حتى يخرج لان موسى قال يا جماعه ما تنزلش في داهيه في واحد مش كويس يطلع طب بالله عليك كده خلي الواحد يطلع من الجهه ها؟ شوف مين اللي يفتح نفسه؟ ده يقول لك يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى هو الستار الحليم خلي بالك ودي من صفة الله ومن أسماء الله الجميلة الستار ستار وحليم يعني ايه حليم؟ يعني يحلم على مرتكب الكبيرة مرة واثنين وعشرة وعشرين إلى أن يرزقه بالهداية اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك يا ربنا على ما تشاء قدير فرفض أحد أن يخرج قال الله نطلع روحنا من وسط المجموعه يفضلوا الثوره ودول ودول يهود والعياذ بالله يمسكوا الواحد طبله وطاره ويصبحوه يا رب الطبل يخرج حد يا رب نزل الميه والميه تف- تنفتح ابواب السماء بماء منهمر يا سلام يا رحمتك يا الله ده العظم خرقش والميه تنزل قال يا موسى لقد كان فيما بيني وبينك يا سلام قال طب يا رب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب يا سلام عرفوني مش عشان انا اعرف انا اعرف ازاي تاب ازاي ان التوبه قبلت في لحظه أصل واحد عاق وفي لحظه رأى داب فتاب الله عليه مين ده بقى عايز اعرفه عشان اتعلم منه قال عجبا لك يا ابن عمران أأسره وهو مذنب وأقطعه لك وهو تائب يا سلام. يعني هو غلطان أنا سترته يجي لما يبقى حلم ويبقى حبيبي ويبقى في طريقي أصبحه هل هذه من شيم الله سبحانه وصفته لو كتاب حريم والله كأن الله يعاملنا وكأنه لا يرانا يا راجل يا مؤمن ده انت لو شفت في المحكمة منظرين ثلاثة تدعي تقول يا رب يهد المحكمة من الظلم اللي فيها من بداية شهاد شاهد وصول الله طبعا على الباب ايوه بيه شاهد يا بيه شاهد يا سيد شاهد او سبحان الله واقف على الباب ب- ب- ب- كنت بقول السنة اللي فاتت ب 50000 واحد قال لي يا استاذ في 50000 دلوقتي قول ب 10 جنيه المهم ب 10 ب 20 هشاهد الظهر. من بداية الشاهد للمحامي المحامي يغرق ال- ال- الزبون لا لا لا دي- دي سنة دي مش هتاخد هلوة في ايدنا احنا بس مجرد مجرد مذكرة بتتحجز الحكم الكلام ده في سنة 71 السنة دي كام؟ 87 هنعمل ايه؟ ظروفها كده كل شوية بنقدم مذكرة 16 سنة يكون راجل الطرف مبلغ قد ثمن شقته اللي عامل عليها القضية او قد ثمن الارض اللي عامل عليها المشكلة سبحان الله بل نريد ان نقول ان الانسان مش معنى كده ان المحامين كلهم لا ده في ما شاء الله لا قوة الا بالله ولما تلاقي محامي كويس قوي بقول له عليه وربنا يلاقي الايه الثواب ان شاء الله لكن سبحان الله العظيم لا ندعو الله بالهلال الجميع لان في كل مهنه يعني فيها المنحرف وفيها البعيد عن الخط وفيها النصاب وفيها الافاق وفيها سبحان الله لا اله الا الله فمن رحمه الله انه يعامل العباد كانه لا يراهم فتوحد الله لا اله الا الله وقفنا يوم الجمعه اللي- يوم الخميس اللي فات وقلنا ان دي مقدمه وكانت طويله قوي المقدمه خلصت الدرس تعالى يا سيدي لاعمال البدن من شعب الايمان اعمال البدن تشتمل على 38 خطة أول خطة في أعمال البدن الطهارة الطهارة يا إخواننا نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية والحدث نوعين حدث أصغر وحدث أكبر وأقف عند هنا شوية لأن الفقه يهمني أوي سيدنا جبريل كان أحيانا يتأخر في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول وكيف لا يتأخر وبعضكم يصلي خلفي وجنابته تحت أظافره يعني بعض من الصحابة اللي بيعرف يغتسل كويس فجبريل ما بيرضاش ينزل على مجموعة بينهم إنسان مش متطهر طهارة كويسة تخيل انت بقى الاتوبيس لما يقف الصبح يتعطل زي الناس اللي نصحى دول اكيد في واحد خارج كده من غير ما يتوضا ولا ملاوي يعني انت فاهم بقى واحنا بقى- مش ضروري نتكلم بالنص بس انت فاهم ما شاء الله ما انا بقى الموردين ما شاء الله اللي تعبني فيهم انهم نوبه كلهم ما شاء الله وانت عارف اللي مريحنا على كل ان شاء الله فسبحان الله بس اللي بقى عايزين نحولها لعمل سبحان الله فلا اله الا الله واحد من الصحابه عشان مش عارف يتطهر كويس او طهارته مش مظبوطه جبريل رفض النزول امال لما تلاقي بقى قلنا قبل الاذان ان الحدث حدثان وإن الطهارة نوعان في حدث أصغر وحدث أكبر في طهارة مادية وفي طهارة معنوية نبدأ بالحدث الأصغر وهو خروج شيء من أحد السبيلين وقلت لك من قبل لا تتوضأ أو لا ينقض وضوءك إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا او نزل منك بول او غائط تاني علشان ينقض الوضوء بتاعك يا اما تشم ريحه تقول خرجت من الدبر اما ان تشم ريحه او ان تسمع صوتا واخد بالك انت او ان يخرج بول او غائط اللي هو شيء من احد السبيلين هذه نواقض الوضوء عظيم طيب سبحان الله العظيم اضاف ابو حنيفه القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء مش ضيع الصلاة بس يعني انت بتصلي وابنك او بنتك عملت حركة ما قدرتش تمسك نفسك رحت مباحث بصوت ابو حنيفة يقول لك روح اتوضا لانك ليه يا ابا حنيفة قال الحقيقة عندما اقف امام عظيم او ملك او رجل زوجاه او منصب اقف بادب والضحك في حضرة الملوك بدون سبب يعني او بسبب حتى يعتبر يعني سبحان الله العظيم من سوء الادب فما بالك وانت في حضرة الملك سبحانه ملك الملوك
فالامام الله يفتح عليه الامام الاعظم قال ما دام انت سبحان الله العظيم رقصت في الصلاه يجب ان تتوضا لكي تستانف العمل من جديد وهذا ما يستريح له تستريح له النفس طيب قبل ما تخرج على شغلك وصليت ركعتي الضحى وتوكلت على الله الى العمل واردت ان تجدد الوضوء هل يجب عليك ان تدخل دوره المياه مره اخرى؟ لا لا يجب لا تدخل دورة المياه إلا إذا كنت تريد أنك محبوب محتبس بالبول أو عندك غائط أو أو لكن ما فيش شيء من هذا القبيل فليست من موجبات الوضوء دخول إيه؟ دورة المياه أبدا هي دخول دورة المياه لأن في إيه؟ في عندك فائض إنتاج ما فيش فائض إنتاج خلاص خلي بالك أه. في آداب لدخول دورة المياه هذا مكان تدخله الشياطين أريد أن أوضح بالذات لستاتنا الشياطين دي شيء غير محسوس انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه اما حاجات لا انا بحس يا مولانا بيلعبوا في الحنفيه انا بحس انهم ده تتفرج او الست بتاعتك انت مضيع عليها في ناحيه فهي بس ايه بتعمل لك بوليتيكا وعمل ومش عامل كلام الفاضي كله ليس من هذا القبيل يكون حال المسلمين حاجه ما كلام فاضي انت اذا دخلت دوره المياه قدم الرجل اليسرى وانا قلت لك تدخل اماكن ثلاثه بالقدم اليسرى دوره المياه ودار المحكمة دار القضاء اللي فيها قاضي ومحامي وم- وظالم ومظلوم وباب السلطان بيت الحاكم تدخله بالرجل الشمال بيت المحكمة تدخلها بالرجل الشمال دورة المياه تدخلها بالرجل اليسرى أما بقية الأماكن تدخلها بالرجل اليمنى لكن وأنت داخل المسجد تدخل بالرجل اليمنى وتطلع بالرجل اليسرى تطلع من الجامع بإيه؟ برجلك الشمال وتخلي آخر حاجة في الجامع إيه؟ رجلك اليمين خلي بالك انت وانت داخل الى المسجد اللهم اني اسالك من رحمتك او اللهم اني اسالك رحمتك وانت خارج اللهم اني اسالك من فضلك يعني وانت داخل الجامع تسال الله ايه الرحمه وانت خارج تسال الله الايه الفضل الله يتفضل علينا وعليكم برحمته سبحان الله فرق فيه دورة المياه الشيطان يخش لك في الوسوسة خلي بالك في نقط جول بتنزل انت بعد ما قمت ولبست ثيابك وبتتوضا هي نقطة نزلت اهي إذا صارت هذه القضية لك عادة خلي بالك الفقه عشان أنا بركز قوي على الفقه لأن كارثة إن المسلمين لا بيعرفوا يستنجوا إزاي ولا بيتوضوا إزاي ولا بيغتسلوا إزاي فدي قواعد مهمة إذا كنا بنصلي وضوءنا غال- باطل فما بني على الباطل كان باطلا الشيطان يوسوسك إذا في نقطة ظلم نزل هنا في ريح طلع منك أهو آه، مش عارف إيه أولا إن صارت لك هذه القضية عادة فلا تعيد الوضوء واكمل وارغم الشيطان قل له بقى غصب عن عينك يا لعين انا اكمل وضوئي وضوئي صحيح ولا لا طلع مني لا ريح ولا شميت ريح ولا سمعت صوت ولا نقطه جول نزل اذا كانت الحاجات دي بتحصل لك على فترات متباعده خلي بالك فيجب ان تبني على الاحوط تتوقع وتشوف يا ترى ده صح ولا لا في بول نزل ولا لا في نقطه نزل ولا لا وهكذا وقلت لك بالذات للاخوان اللي بيتظل م- يقعد مده طويله جوه في الميه ورغم ذلك في نقط بول تنزل لك على حركة صغيرة تعملها رياضية تنزل أي نقطة جول تقف وتشد رجلك الشمال أنا لو في فيديو كنا نقلنا للستات برضه الحركة أنا- خلي بالك أنت وبأن المرأة رجلها إيه خلي بالك الوضوء واقفا تقف رجلك الشمال تثنيها زاوية قائمة خلي بالك أنت وتحرك القدم اليسرى إلى اليسار كده زاوية 45 بس مش جامد قوي لان لو اتملخت انا مش مسؤول والله يقدر كان السبب لا انت ما مش تعمل حركه رعناء ومش تاخد بالك حركه بقى يعني مش مش عنيفه احنا مش بنصرح في 766 لا ده احنا بنعمل حركه داخل دوره المياه فرجل الشمال تحركها كده حركه لو في اي نقطه جول هتلاقي تلاقي اتنفرت بعيد جربها بس ما كانتش بتحصل لك ما تجربهاش احسن رجلك فيها يعني انا بقول اللي بتحصل له ان بي- بيقول يا ترى عندي نقطه ضعف ايه للاحوال وبعدين لا حياء في الدين هذا هو عضو التبول هذه سبابتك من تحت وهذا اتهامك من فوق وبعدين تمشي كده وتنطر مره اثنين ثلاثه خلاص بعد كده ما بقى مسكتش مجال الشيطان بقى يقعد يقول لك لا نقطة اثنين يا عم ده تلقى شوية جوه لسه ما نزلوش هينزلوا دلوقتي انت بتتوضى لا اقول له بس خلاص احنا عملنا اللي الشيخ قال عليه ومش غير كده تعالى الوضوء اسئله كثيره تجينا وبتتكرر 600 مره لدرجه ان 700 800 سؤال يوصلوا لنا كل اسبوع نصهم مكرر اكثر من نصهم. هل يا سيدي الشيخ ينفع نتوضا في الحمام؟ يا ايوه يا مولانا ينفع تتوضا في الحمام. ما دام تتوقع النجاسه وما دام مفيش مكان الا ده توضا في الحمام، لكن لا تذكر اسم الله داخل الحمام. لان في الوضوء تسمي الله وتنوي فرائض الوضوء ولكن لا تذكر اسم الله ما دام داخل درس الميه. طيب الوضوء النموذجي اللي كان الحبيب بيتوضا بيتوضا ازاي؟ نادى الرسول على انس وقال ائتني بالماء يا انس فوقف الصحابه يشاهدون شفت تعليم الدين العملي بدل ما يقعد الشيخ في ال- في التلفزيون يقول لك هقول لكم النهارده على المندوبات وبكره على المستحبات وبعد بكره على المكروهات وبعدين المفصلات وبعدين السنن وبعدين الفرائض وبعدين اقول انا عقبال ما يقول لي حاجه اكون نسيت الباقي شوف الرسول التعليم الحلو ازاي بتاعه جاب الميه عملت صب يا انا الصب على يديه ثلاثه وخلل ما بين اصابعه وغسل اظافره كده حواف ال- ال- ال- الحوا- الحواف ولذلك بنقول للمصلين ومرتاد المساجد قص اظافرك فان الشيطان يجلس على ما قال منها كان سيدنا الشيخ يعني بيقف يقعد كده القذاره منين؟ من الشيطان والنظافه منين؟ من الايمان فانت لما تطولها يبقى بتد بتدعو ال- القذاره انها ايه تتجمع على ايه؟ على حافه اظافرك ففي داعي انك ت- ت- تترك مجال للاتربه وللقذرات تتجمع وبالذات لو كنت بتشتغل مهما كنت لاي مهنه النهارده البلاد كلها تراب فسبحان ما تطولش ظهرك لكن الستات بقى اللي بيطولوا اظافرهم سبحان الله واحيانا يعني سبحان الله كنا لما يعني بتبقى في اماكن بيبقى زحمه وبتاع الواحد بيبقى خايف احسن لو هرشته هبشه بظافره سبحان الله عارف لو المقالب المحرمه سبحان الله لا- دي بقى ما بتشتغلش لانها بتطولها وبتروح تسلمها لمن ينقش فيها مربعات وكروهات وابيض وفضل ونقط ومش عارف مانيكير وباديكير وشغلانه كبيره قوي والثاني سبحان الله يقول لك بعد ما تعمل ظافره كده لا، 40 جنيه 40 جنيه ده الواجب بالبكالوريوس بيطلع عليه عينين اللي خلفوه عشان ياخد في الشهر 40 جنيه وانت عشان تعملي ظهر كده اعمل ايه يا استاذ في الصلاه والله التليفونات تجي لي كده انا بحط المانيكير وعايز اتوضا مش ينفع؟ لا ما ينفعش بس انا سالت واحد شيخ قال ينفع لا ما ينفعش اكيد شيخ طرد ولا حاجه لكن مش معقول شيخ عالم يعني مش ممكن في عالم هيقول ينفع ازاي؟ ده اسمه حائل الحنه مش حائل يعني الحنه دي بتشترك ايه بتلتحم مع انسجه الايه الايد والجلد سبحان الله ده مش حاجه لكن ال- الاكلادور ده ولا المانيكير ولا قراء الاظافر ده لو اثرته ها يا بتشيله بال بالاسيتون ولا مش كده ولا بتوع الكيمياء ما يقولوا المهم مالناش دعوه خلينا هنا فسبحان الله هي لما بتشيله بيطلع اسم فالاسم له جرم واللي له جرم بيعمل حائل فبالتالي في منطقه ما جاتش عليها الميه فشوف شوف- سبحان الله من من- شوف الفقه حلو ازاي قال لما يجي الرب خمس مرات في اليوم بذلك الحب احمر واخضر واسود امتى؟ ها؟ امتى الحب؟ اقول لك اللي بتصلي مش ممكن البليه الاكثر بقى اللي بتروح للكوافير ترفع سماعه التليفون يا مولانا نعم انا والله اديني يسر لازم تعملها في محاضره هي الاول هي بتديك الفجوه وانت ت- ت- ت- لا لازم تديك خلفيه عشان ايه يعني زي ما يعني عشان تكتب بالراحه شويه اديني يسر حلو وما قدر الرجل بين امرين الا اختار ايسرهما برضه حلو ما ايه ادخلي في الموضوع انا دفع عند الكوافير لسه من ساعتين 50 جنيه حرام يا استاذ مش فاكر مش بدي طب حاضر اركنها على اركن الحرام ده على جنب تعالي لي هنا على خط السريع اه مباشر اه نعم وبعدين انا دلوقتي عايز اغتسل غسل الجنابه او غسل الحيض انا بيتهيألي بيتهيأ لها هي بقى بيتهيألها والدين ما يقولش على التهيؤات البس طاقيه جلد ها علشان الفورمه والفورمه ما تبص واغتسل لا تسمع ينفع طب ما فيش حته في عند ابو حنيفه ولا مالك ولا هذا يا بنتي احنا بنبيع ترمس ده مين؟ دي قواعد لكن لا قواعد مين؟ دول ما عندهمش قواعد ده كله خد من عبد الله وفكر هيقول لك يا استاذ وبعدين تروح حاطط سماعه صوت صاحبتها عندكم شيخ في الجامع تقولوا له خد نمرته وده متشدد وداخل فيا اسنان ما يتحدث ده كل حاجه عنده حرام ده كل حاجه عندنا حرام مش عندنا احنا قال الله قال الرسول وانا عايز برضه لما ترجع تقول لمراتك ده الشيخ عمر قال لا الشيخ عمر ما قال انا ما قلت انا بقول قال الله قال الرسول انت رايح ايه بس قول قال الله قال الرسول اما عمر انا بقول له انا رايي انا اعرف حاجه آه، نحن مجرد ننقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، سبحان الله فاذا هي لازم ان الميه في الاغتسال يجي يوصل للاصفر وتركها وتدلكه تدلك شعرها فسالت المراه المراه رسول الله شوف سؤال حلو بقى أأنقض ضفائري يا رسول الله طب أنا المية وصلت للفروة ودلكت شعري طب الضفائر أنقض- يعني أفكها عشان قال لا حرج مش ضروري تفك الضفر بتاع الضفائر قال دي اللي وصلت هنا بقى مش ضروري تفك شعرها عشان إيه عشان إيه عشان بقيته لا ولكن تغسل إيه الشعر كله فروة الراس ومش ضروري تفك الإيه الضفائر نحمد الله إن ما فيش حد دلوقتي بيعمل إيه ضفائر ولا نص سبحان الله وأحل العلماء الضفائر العيرة قالوا حلال خلي بالك بس ايه قال الذي ينظر اليها لو ينزل من تحت الطرحه بتاع الست يعلم انها ليست شعرا مش واخد بالك إيه؟ يعني ست الكفيله الله يرحمها خلي بالك كانت بتوصف شعرها بالضاره او بخير ها ده حلال ليه عشان اللي يشوفه خلي بالك انت ما يقولش ده شعر وامر الامر العام ان الراجل هيشوف ان الست ها وجهها ها وكفيها اللي هي جزء ليها في البيت انها تلصق شعرها ب- بخير لو رحت قلت لمراتك الصي شعرك بخير ها الشيخ قال طبعا يعني المهم ثلاثة لو أغلى المهم خلينا هنا فالحدث حدثان حدث أصغر وحدث أصغر الحدث الأصغر يرفع بالوضوء توضأ توضأ ازاي يا أنس تعالى فصب الماء على يديه فغسل يديه ثلاثا وخلل بين اصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم وده قضيه مهمه قوي للي لابس خاتم او دبله لازم يحركها في الوضوء واحتمال بننسى احيانا فايه ما تنساش وبعدين ثم تمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا من منبت الشعر الطبيعي حتى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذن وتعهد الاجزاء الغائره من الوجه اللي تحت العينين والحته اللي اللي بيقولوا عليها اللي في ال- اللي داخل جوه في ال- الذقن دي وتحت الانف والحته دي كلها ثم غسل ذراعه الايمن حتى فوق هاتين العظمتين وويل للاعقاب من النار والدراع الثاني غسل ثلاث مرات ثم مسح على راسه ما يهمش تمسح ربع راسك كل راسك نص راسك المهم امسح على راسك ثم بعد ذلك غسل رجليه وخلل ما بين اصابع الرجلين ثم قال بعد العمل البيان العمل الواضح اهو مش عايز نقاش ولا دردشه ولا بتاع. هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد عن هذا او نقص فقد اساء وظلم الثاني يقول لا لا لا يا ثلاثة لا أنا على طول اثنين شفت مرتين لا لا دي واحدة لا الشيطان هيفضل وراك لغاية ما يخليك ما تتوضأ هذا هو الوضوء دي اسمها ايه؟ رفع الحدث الايه؟ الأصغر تعال للحدث الأكبر معاشرة أو احتلام أو نزول منية على وجه ال- ال- ال- الدفق أو آه، الحيض عند المرأة أو النفاس اللي هو بيجي لها بعد الولادة سبحان الله والنفاس اللي بعد الولادة مش بعد الأربعين تصلي وتتوضأ وتصلي وتغتسل وتصلي بعد انقطاع الدم ولو بعد يومين ثلاثة من الولادة تغتسل وتصلي كيف يغتسل الرجل وكيف تغتسل المرأة مهم جدا نعرف دي قضية مهمة تغتسل ازاي الغسل النموذجي ازاي إما أنك تغتسل في مكان يتجمع الماء فيه أو أن تغتسل في مكان يتسرب الماء أولا بأول غالبنا يغتسل في مكان يتسرب فيه الماء يا أوزم يا إما عن طريق آه، بانيو ها ربنا يديك ها أو آه، أو بلاعة ها خلي بالك على حاجة تاخد الماء وخلاص المهم وإما أنك بتجمع المية عن طريق إناء طشت مثلا خلي بالك طيب في فرق يا سيدنا شيخ رافي فرق قال اذا كان الميه اللي انت بتغتسل في مكان يتجمع فيه الماء تتوضا وضوءك للصلاه وتؤخر غسل الرجلين خلي بالك يعني انا هبتدي ايه اغسل مكان النجاسه بعدين اتوضا وضوءي للصلاه وبعدين اصب الميه على راسي ثلاثا وادلك شعري ادلك فروه الراس ودي عمليه صحيه للمخ يعني حتى كنا امراض الجلديه بس ده حاجة- حاجه صحيه بتعمل كهربيه في الجلد حلوه يعني مستحبه وبعدين تاخد الميه ودنك دي وتنزلها بت- واحد يسال طب انا ودن الدكتور خلاص ما تجيبش ميه عند ودنك احنا بنتكلم عن الانسان الطبيعي السوي المريض ما- واحد عنده صواب ولو جاب ميه بيعيا وعنده كيمياء عنده مرض جلدي ما يجيبش الميه واحد الميه بتضر اصلا ما يتوضاش ويتيمم واحد التيمم بيضره ها لا يتوضا ولا يتيمم ويصلي كيفما شاء ها يعني ما فيش حاجه هذا الدنيا يسر هنا بقى يعني عشان ما تبقاش ايه يعني ال- ال- انما اهلك من كان قبلنا كثره اسئلتهم وكثره اختلافهم على انبيائهم وعلمائهم كل ما تقول له حاجه يقول له بس الشيخ شيخ فلان قال بتاع تقول له يا ابني خد وخلاص اسال واحد وخلاص خد فيها والصاحب في رقبه عالم يطلع تاني ها ايه رايك بقى؟ مش كله على دماغنا يا سيدي خلاص اتحملناها وربنا يتولانا واياكم سبحان الله يبقى اذا تتوضا وضوءك للصلاه ثم تصب الماء على راسك ثلاثه يقعد يجي تافه يقول لك يجوز يا استاذ اغتسل بالصابون يا ابني يا حبيبي الميه اللي تغتسل بيها اسمها ماء طاهر مطهر يعني ايه اللي هي الميه بتاعت ربنا اللي نازله من السماء او اللي جايه من النهر او من الترعه او من البئر او من الحنفيه الحنفيه دي برضه جايه من عند ربنا مش جايه من بتاع مصر كوبايات الميه لا جايه برضه سبحان الله وزمان لما كانت الميه تقطع ها من فوق كانوا الناس سبحان الله العظيم يطلعوا ويصلوا صلاه الاستسقاء دلوقتي الميه لما تقطع تقول ايه؟ الميه اللي تحت مش الميه يا رب الميه اللي تحت خلي بالك مع المدنيه بتتقطع ما بين العبد وبين رب الصلاه سبحان الله الراجل يطلع صلاه بس يا رب يروح مية- سبحان الله دلوقتي اقول لك انا الموتور عطل ها؟ آه، ولاد الذين يقرأ ما أفعل ما كده سبحان الله يا رب ادينا ميه يديك يا اخي عنده خزائنه موجوده مش موجوده المهم ما علينا سبحان الله لا اله الا الله فانت تغتسل تغسل راسك ثلاث بالماء العاديه طب يا استاذ ما تتليس امتى؟ حبيبي مش في الدين دي تتليس مش في الدين ولا يجاوبك عليها بتاع الدين ولا تتليس انت حر سبحان الله اغسل الصابون براحتك يا اخي تجيب حمض هيدروليز مركز وتغتسل انت انت حر في اللي تعمله بس انا اللي يهمني في الاغتسال الميه اللي نغتسل بيها ميه فيها صفات ثلاث لا لون ولا طعم ولا رائحه يعني يا استاذ لو حطيت ما صهر في الميه ينفع اغتسل بيها لا ما ينفعش يعني لو يا استاذ ال- الناس العلوي اللي بيجيبوا كولونيا ويحطوها في الميه ويملوا البانيو ويحطوا فيها ازازتين كولونيا، احنا مش كولونيا نشمها، لما هنحط في الميه اسال سؤال على قدك، اسال سؤال على قدك الله يفتح عليك، لكن هو عايز يسال، عايز يسال، اي سؤال يجي على باله، لكن الشيخ بقى انا ليه عندك 50 سؤال؟ طب خليك سؤالين، المهم استغراقك ثلاثه، خد ودنك اليمين ودنك الشمال وبعدين اغسل جنبك اليمين انت في الوضوء غسلت غسله تغسل الجزء الباقي ده والنص ده لغايه تحت مع التدليك كلما امكن وبعدين جنبك الشمال لغايه تحت مع التدليك كلما امكن ثم تصب الماء على جسدك كله ان كانت الميه بتتصرف اول باول فانت خلاص وضيت وضوءك الكامل ان كانت الميه بتتجمع في مكان بتروح طالع من الاناء اللي انت فيه وتغسل الرجل اليمين وان تغسل الرجل الشمال وبذلك تصير قد رفعت الحدث الاكبر وهذه هو الاغتسال النموذجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن بقى يعني لا عايزه بقى لا فتاكه ولا عايزه مشكله طب يا استاذ انت بتقول خد ميه كده ناخد الدش نازل من فوق ربنا رجعنا الدش ونازل من فوق دماغي ينفع ينفع ولكن هتاخد ايدك انت انت خلق الحنفيه وحطيت دراعك تحتيه كده وغسلت دراعك ثلاث مرات يعني لازم تاخد بايدك مش لازم تاخد بايدك واضحه دي هو غسل العضو هو المهم ولا اخذك بايدك هو المهم خليك انت المؤمن كيس منفصل ها؟ الراجل ملوش خطيب يخطب خلي بالك لسه حصلت يوم الجمعه اخر يحكي لنا لا اله في احد المساجد الشيخ ما جاش لا حلفت كده هوب احنا نصلي يا ظهر فطلع لا طلعوا ازاي طلع الله يكرمه زي ما قلنا كلمتين ورفع الحمد والشاكرين واما بعد واتقوا الله وراح قعد وقام دعا وقام بالنفس الصلاه وقال لهم اللي عايز بقى يعمل عليها فرود ويكلمني كان طلع هو عشان يقع الايه؟ خط الرابع هي كده الثاني اللي له ورقه قالوا ما قالوا بتقرا انت بالورقه دي وبعدين وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن كيف قم قال مش ممكن يكون الرسول كده نازل من فوق يا مولانا بحق- في, في أحد المحاضرات بدون ذكر أسماء يعني فيا مولانا ده كان في بقى في الرجل إن المؤمن كيف قم فده سبحان الله فتح ده إن المؤمن كيف فطن كيف فطن هو الراجل يعني شبكها ببعضها بقى سبحان الله يعني سبحان الله يا اخي فكر فيها الاول لا اله الا الله وده من ايه؟ جاي من الكلام ده كله؟ هو من قله علم المسلمين هو هو لو حفظ درس علم وسمع يعني لا هو بس ما سمعش اي خطيب مره الا المؤمن كيف منفصل ممكن ليس كتب كلا ولقد انعمت ال- الفوضى وانتشرت الفواحش وان الرباعم والضرائب ولا حول ولا قوه الا بالله المفتش قاعد يا عيني سبحان الله استنى الشيخ لما نزل يقول النصيحه على الملا فضيحه هتنصح اخوك بتعمل فيروس في الجامع ايه انت في مصارع بقى ولا ايه ولا ده نظام رهداوه رهداوه شويه كل الوجع على جنب بعد الموضوع انه خير انتوا بتاخروا ليه؟ انتوا كذا ايه؟ انت قلت كلمه انا مش فاهمها يبقى ايه؟ النصيحه على الملا فضيحه قال يا مولانا والله قدرتك عظيمه قوي ومكتوبه كتابه تمام بس في حكايه في الوسط كده وان الرباعم والطناطم ولا حول ولا قوه الا بالله دي مش غريبه في اللغه دي قال لي يا استاذ وانا جبت حاجه من عندي اهي ان الربا عم والزنا طم ولا حول ولا قوه الا بالله هو عملها ارام شبك عارف المثابة في الانجليزي اه ان الرضاعة مصدرات سبحان الله لكن اريد ان اقول ان انت لما يغيب الامام مرة ما تعملش ان دي مصيبة وقت في الدنيا ارفع المنبر ارفع المنبر مش كده صحيح طلعت المنبر ده انا مش انا انا بس- بصراحه انا بضحك عليك وبسهل لك العمليه لكن انت لما تطلع فوق بتنسى قول الله احد يعني خلي بالك من دي برضه يعني ولو طلعت كتير برضه سبحان الله عبد الملك بن مروان ما ما الذي جعل السيف يعجل عليك يا امير المؤمنين سبحان الله قال عجل علي الشيء كثرة ارتقاء المنابر وكثرة توقع اللحن في اللغة. ما يطلع المنبر بيخاف يغلط في اللغة العربية لأن اللي قاعدين تلوث. وبعدين كل واحد جايلك من ناحية بقى، اللي جاي من ناحية الحديث واللي جاي من ناحية الآية واللي جاي من ناحية البلاغة واللي جاي من ناحية الموضوع وكل وما شاء الله تلاقي مثلا المصلين 1000 فيهم 900 ناقد و900 بيشاور عقلهم. سبحان الله. يعني لا إله إلا الله يعني سبحان الله. فالراجل اللي قلت لك انا في احد البلاد في الغربيه ما- الامام ما جاش ودي مشكله المسلمين ايه القضيه؟ اركان الخطبه ايه؟ الحمد والشهادتين واما بعد ايه او حديث تذكر او تبشر او تنا- تنهى بس وتقعد وتقوم تدعي هذه اركان الخطبه آه. ما عرفتش تصلي خلي حد يصلي دي مش قضيه يعني ليست صعبه شوف من علامات الساعه ان يتدافع الناس الى الامامه فلا يجد من يؤمهم لقله العلم تعالى في الجامعه كده وخلي الولد يقوم يصلي لا لا لا ما اعرفش اصلي انا لا ضرب رجال يا ابني صلي انا اعرف سبحان الله فالراجل قالوا مين احسن واحد في البلد يقدر يخطب الجمعه المأذون فاهم ولا إيه؟ مش كل آه، ما تقعد معانا تنافع او تنافع قوم قول الكلمتين دول الراجل بيحلف بالله هو طلع والراجل بيأذن يقول انا ما كنت عارف هو بيقول ايه الاول يعني وراح واقف الحمد لله حلو ده طلع كويس والشهادتين خير اما بعد اما بعد هنا بقى وهنا الايه للشيء ده طب اما بعد ها يك- يفتح علينا ربنا الحاجه ايها الناس اسمعوا حلو بدي اسمعها اهو قال يا مولانا احاول اجيب طب حديث طب ايه طب طب نكررها مره ثانيه قبل ما نجمع اسمعوا تاني الحجة على الراوي لا هو اللي بيحكي انه يصحح القضية. عاد اسمع. ثالث مرة بقى هو لسه يقول اسمع. انت عارف الفلاحين ده ما عندهمش تفاهم. قالوا يا مولانا اسمعوا أول مرة وسمعنا، اسمعوا ثاني مرة وسمعنا، ثالث مرة نعم ها نعم عايز تقول ايه؟ كانت النتيجة الراجل ما قدرش يندم فوق المنبر، تخشب. أيمين شايلينه منزلينه، لا إله إلا الله. هذا الإنسان عايز اقول هو معذور الى حد ما لانه عارف بعد ما يخلص الخطوه من هنا كان والله لنا استاذ رحمه الله عليه كان بي- بيعلمنا في الفقه واحنا عندنا لسه كان بيحفظنا في الفتح الصغير وفي الام في كتاب الام الفقهي فكان بيحفظنا عندما يوقف وضوء الامام في الصلاه حلو الكلام؟ صغيرين بتاع سنه خمسه سته كده فاذا نقض وضوء الامام فعليه ان ينادي واحدا من الذين هم خلفه في الصف الاول لذلك شوف فقه الحديث حلو ازاي يقول ليليني اولو الاحلام منكم يعني اول صف يصلي مين؟ اعلم الناس دلوقتي ليه؟ لان بعض صلاه الامام يحصل ايه؟ واحد مأمون يأذن يقول له يا فلان بالاسم خش صلي خش كمل يدخل هذا المأموم في الوضع الذي نقض فيه وضوء الامام يعني افرض وانا بركع كده نقض وضوء أقول يا فلان كمل الصلاه اروح انا قاعد مكاني ليه قاعد مكاني؟ انا أبقى- هقطع ازاي دلوقتي؟ انا لو طلعت اقرر الصوت اقعد، اذا كان في باب مسجد من قدام اقطع منه، اروح اتوضى والحق، مفيش؟ اقعد مكاني، اللي انا أروح قاعد مكاني. ويطلع المأموم خلي بالك في الوضع الذي نقض فيه ايه وضوء الامام، سواء راكع او واقف او ساجد. خلي بالك ثم يكمل الصلاة. والصلاة صحيحة تمام التمام. واحد من اللي قاعدين شوف يعني عشان اعرفش ان الناس قال له يا مولانا لو حصلت دي معايا اعزل من البلد. قال له ليه يا ابني؟ قال له لانها هيفضل الاجيال واجيال الاجيال فلان نقض ضوء الفرج. مع ان امر يعني اه ما الناس قاعده البعض ده نقض الفرج يعني هو الثاني ما يقدرش ينقض سبحان الله سبحان الله شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تنقض وضوءك ها وانت في المسجد او في الخمر كمان قوم بقى ومكسوف من اخوانك يعني لك يعني مش قادر يربط قابله شويه يعني مش قادر يمسك نفسه شويه يعني لو اه ارفعك اطلع سبحان الله قال النبي عليه الصلاه والسلام قال وضع يدك على انفك كانه اصابك رعاة زي ما كنا نقول لك ايه نزيف من مناخيرك لا اله قالوا تطلع من الجامع عشان تروح تتوضا شوف ال- الحنان بتاع رسول الله يعني يعني تتكتب ليه من حاجه لا اله الا الله فيبقى اذا ادي الحدث الاصغر وادي الحدث الاكبر الحدث الاكبر في موضوع مهم قوي وهو موضوع الحيض عند النساء دي قضيه قضيه عبد الباسط اللي مرافق الكلام الستات دايما ينقطع الدم دم الحيض مثلا بعد صلاه الظهر خالص خلاص مفيش حاجه تاني انتهت على كده تقول يلا بقى ابقى امتثل بالليل وابقى اصلي من بكره جه عليها العصر والمغرب والعشاء لازم عليها تغتسل لكي تصلي العصر والمغرب والعشاء حصل انقطاع الدم قبل اذان المغرب بلحظات وجب عليها ان تغتسل وان ايه تصلي المغرب لان في رقبتها سبحان الله زي ما بنقول لنا دايما ان احنا لازم نحصي من الصلاه اللي علينا اللي احنا مش واخدين بالنا ان كنا احتمال بنتوضا غلط مش عارفين نصلي وبالذات ايه السيدات لان هم دايما في احكام ايه مفيش واحده ست بتوضع وتصلي قبل 40 ابدا حتى لو قطع دم تاني يوم ولا ثالث يوم يقول لك لا امي قالت لي بعد الاربعين طب ابو حنيفه قال ممكن ثالث يوم لا انا صدق امي يا ستي ابو حنيفه ابدا سبحان الله هذا هو الحدث الاكبر تعالى بقى للطهاره لكل دي طهاره ايه؟ ظاهريه طهاره ماديه هناك ما هو اهم اللي هي الطهاره المعنويه طهاره القلب مش طهاره الوجه مش طهاره الثوب بس طهاره القلب القلب يطهر من الرذائل ومن الفواحش ومن الظن السيء ومن آه، آه، ال- ال- سبحان الله البغضاء ومن الحقد ومن الحسد وهذا هو الاهم في موضوع الايه الطهاره ودي شعبه الايمان في ايه في قضيه الطهاره الطهاره الحسيه يبقى اذا اعمال البدن التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات يعني قدر الاستطاعه وانت جاي الايد ميه في السكه انت ما تسالش عن هذه الميه اللي في الشارع يا استاذ دماغ مدارة ولا مال حنفيه ما تسالش امشي وخلاص كويس وخدها على انها نظيفه ولكن عليك ان تحترز قدر الطاقه آه، قدر الطاقه يعني على قد ما تقدر برضه ايه غالبيتك طويله شويه يسمرها وتعمل كده ومن من الفقه تقصير الثوب شويه ليه؟ اولا تواضعا وثاني حاجه ان الشوارع يعني انت فاهم وانا فاهم طيب. آه، أصل- آه، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العوره زي الناس بتشميرها بقى ما شاء الله عليهم وناس محترمين في بيوتهم على الشط واقف بتنفسه بالمايوه واقف يصلي الظهر ولا تقول له ايه ده؟ يقول له يا استاذ الدين يسر يعني ايه ده كل واحد عنده حكايه الدين يسر مش الدين ده له قواعد يسر ايوه بس له قواعد مش فيه العوره من عوره الراجل منين لفين؟ من السره الى الركبه ها؟ يعني الركبه بتاعتك لو بانت مصفره صلاتك بطل لازم تلاقي النصيحة في بقى اخوانا الشباب ما يلبسوش حاجات داخلية تحت القميص ولا البلوزة يعني مش بيسموها بلوزة برضه تحت الفانيل القميص اللي بيلبسها الرجالي او هو كان بيلبس يعني ها رجالي تحتها مش لابس حاجة فلابس حاجة جاية يدوم على حساب الايه؟ البنطلون يجي موقف يجي ظهره مكتوب خلي بالك صلاته باطلة اه لازم ناخد بالنا من الحاجات دي سبحان الله يعني لا اله الا الله من الواجب ده يا اخي الكوره ليها قوانين وليها حكم اسمه حكم ده قانون اللعبه هي لعبه وليها قانون نيجي في الصلاه مش عايزين نحكم فيها قانون امر غريب سبحان الله ده انت لازم تستر العوره ستر العوره الست تروح لابسه لك آه، شراب خلاص ولا كابونيه ومفيش لا صحه ولا غيره رقبتها باينه والكم البتاع اللي بتصلي بيه هي لغايه الرزق كده 10 15 سم باين من دراعها رجلها من تحت لغايه العظمتين فوقهم باين شويه يقول لك يا استاذ ده انا من القواعد يا ست انت من القواعد يعني لو جالك عريس دلوقتي ما تتجوزيش يعني لا برضه يعني بس انا من القواعد يعني لو سبحان الله العظيم لا اله الا الله ولذلك احد الامراء نادى مناد قال ان احنا هنوزع اموال على انواع ثلاثه على العميان المكفوفين وعلى الايتام وعلى القواعد فجه واحد راح داخل على خازن بيت المال قال له اعطيني قال له ايه قال له المال اللي اعلن عنه الامين قال له ليه انت ايه قال له انا من القواعد القواعد ده القواعد يا مولانا او يا اخينا او يا اخ الاسلام الستات اللي كبروا في السن حيث لا يرجون نكاح ست وصلت 60 70 آه، 80 لسه قواعد قال له آه، طيب آه، اعطي لاولادي قال له لحظه يقول اولادك ليه؟ قال لهم لانهم يتامى فالامير قاعد قال له اعطه ما دام هذا ابوهم فهم يتامى اللي ابوه ده يبقى يتيم انا عم اليتيم دي امر يبقى ده نكد امر سبحان الله وبعدين عايز يجمع تاني في الله بقى قال له وانا من العميان الله الراجل اللي خد البص دي العينين الراجل مفتحه قال له دول كام؟ قال له اثنين، قال له دول، قال له دول خمسة، قال له ده انت فتح، فقال الامير اعطني انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اه شوف خلي بالك. يعني لا اله الا الله العورة في الصلاة بالنسبة للمرأة كالعورة خارج الصلاة. لا يجب على المرأة في الصلاة أن يظهر إلا وجهها وكفاها، حتى أن بعض الفقهاء بعضهم وبنقول بالأحوص أن قدم الست عورة من الأحوص غطية من الأحوص وبعضهم قال إن القدم ليس بعورة اللي بيقول القدم عورة أصح شوية ليه؟ لأن سبحان الله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة لا يجب أن يظهر من جسدها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم فالفقهاء قالوا إيه؟ قالوا ما دام قال الوجه والكفين بس يبقى ظهر القدم إيه؟ عورة فلازم الست تلبس تراب وهي بتصلي يا تلبس حاجة طويلة بحيث تغطي ظهر القدم بس التراب ال- ال- ال- الحريمي لا ينفعش في الصلاة ظهر الصح الشراب اللي هو ال- الفيليه الله يفتح عليك لكن الشراب الرجالي هو اللي ينفع هو اللي يدرس ايه سبحان الله العظيم يبقى اذا عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة ولازم الإنسان يراعي هذه القضية جيدا لكي لا تضيع صلاته هذه هذه شعبة من شعب الإيمان التي تختص بالإيه؟ بستر العورة والصلاة فرضا أو نفلا وقلت قبل ذلك إن الصلاة والنافلة كالبيت الذي له حديقة بيت له جنينة لو حد اللص يسرق البيت ابو جنينة ياخد مدة عقبال ما يدخل الأول على باب الجنينة والممر بتاع الجنينة ويبتدي بقى يوصل للباب يكون الغفير صحي البواب الصيحة وتقف على البيت خدوا بالهم خلي بالك لكن البيت اللي من غير جنينة هيدخل على فين على طول على البيت نفسه خلي بالك هكذا البيت هو الصلاة الفرض والحديقة هي النافلة الشيطان لما يحب يخش لك الأول وأنت بتاع نوافل يخش لك الأول في الإيه؟ في الناس يقول لك طب بلاش الضحى النهاردة طب ماشي طب ما بلاش ركعتين بعد العشاء النهاردة ماشي طب بلاش ركعتين بعد المغرب النهاردة ماشي يبقى إذا تجدد الصيحة تيجي تفتح شيخه بقى لا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى حب الله يجي منين؟ من كثرة النوافل يبقى سبحان الله الشيطان يدخل عليك لكن أنت لو بتصلي الفرائض بس الصلاة يخش على فين؟ على الفريضة نفسها. يا راجل أنت تعبان يبقى صلي عشاء اللي فاتك. يروح نايم يروح ضربه على دماغه الشيطان نام عليك ليل طويل أنت تقول لي هتنام طويل يروح نايم ما يقومش إلا الساعة 7 الصبح. الزبال بيصحي يا خبر ابيض لا ويصحى على اسوء حاجه لا اله الا الله بعد ما كان يصحى على صلاه الفجر سبحان الله لا اله الا الله فهو ايه سلم نفسه الفجر لان الشيطان دخل على الفرض على طول لانه ما عندوش رصيد لكن لو عنده رصيد من النافله الشيطان يخش على النافله الاول يسيب العبد ايه؟ يتدخل. الصلاه فرضا ايه؟ ونفله. وبعدين والحج والعمره طبعا من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او مجوسيا او نصرانيا. وبعدين والزكاه نفس القضيه شوف زكاه مالك قد ايه؟ عندك 2000 جنيه فما فوق 85 جرام ذهب فما فوق والست ما بتتزينش بيهم على ال 1000 جنيه 25 جنيه عندك شقه مفروشه كل ما يجي ايجار في الشهر طلع عن ال 100 جنيه 2 عن الجنيه خمسه تعريف اول باول عندك عماره بتدر دخل سبحان الله اول كل شهر اول ما تقبض الدخل طلع عن ال 100 جنيه 2 جنيه ونص او عن ال 1000 جنيه 25 جنيه او عن الجنيه خمسه تعريف وتريح بالك اول باول تجاره كل ما تبيع بيعه طلع زكاه مالها محل آه عياده آه، مكتب هندسي مكتب محامي طلع اول دول مش عايز تطلع اول دول بقى وعندك دفتر حسابات بتمسك الحسابات تحسب الدخل والمنصرف والاصول الثابته بتتحسب وبعدين في الاخر خالص تيجي اخر السنه تعمل الميزانيه وتشوف يا في اول يناير يا في اول رمضان يا في اول المحرم زي ما تحسبها من السنه للسنه وتطلع زكاه المال علشان يبقى براس الذمه اولا باول مرتب الموظف عليه زكاه لا معلش زكاه الموظف يجوز له ان ياخذ الزكاه ها. اي موظف على الدرجه السابعه عنده عيلين ومرتبه لا يزيد عن 60 جنيه يجوز ان تعطيه الزكاه وانت مطمئن وهذه فتوى احاسب عليها امام الله يوم القيامه الموظف ابو 60 70 جنيه وعنده عيلين وساك- وساكن في شقه بالايجار خلي بالك انت بتاع كهرباء وبيدفع مصاريف عيال ده اولاده مرضي يضبه الراجل بيقول لي مرتبي 52 جنيه و40 قرش اربع عيال في المدارس اعدادي وثانوي مصاريفهم 92 جنيه طب بالله عليك يجيب منين؟ ها سبحان الله ونزل طائر في اوروبا لا اله الا الله واحد وقت عشان تلتم ب 200 و 300 جنيه وواحد يعمل فرح لبنته سبحان الله ب 10 و20 و50 و60 الف جنيه ويضحك ويقول لك هنعمل عيد ميلاد كوكو 30 والله انا ما اقدرش على قد ده دي قاعده عاديه كده لا انا ما اقدرش طب آه، ال- الحاجه لا الحاجه ما تروحش طيب آه، حد من عندك ما عنديش حد يعني سبحان الله وتبلغه الاخبار كوكو ده كان عنده سنه يسيبوه في البيت مع الشغاله وهم رايحين يحت- طب انتوا بتحتفلوا بمين؟ ها؟ وفي قاعه من احدى القاعات في الفندق سبحان الله واتكلف الليله قال ايه؟ قال 20 و30 الف جنيه لا اله الا الله وفي ناس مش قادره تجيب جزمه للعيل لا اله الا الله عشان ايه؟ تروح بيها المدرسه. وبعدين عايزين الرحمه تنزل من فوقه، قالوا عايزين فضل ربنا ينزل على مصر، وبعدين ربنا يعوم الجنيه ويغ- ويغرق الدولار، طب ازاي؟ طب ازاي؟ سبحان الله. يعني مفيش داعي بس ان- نقود. و والجود الكرم لأن الكرم ده صفة إنس- إنسانية البخيل ده مش مسلم لا يدخل الجنة بخيل والبخيل اللي قال فيه لا إله إلا الله سبحان الله العظيم قعد آه، ال- ال- الواحد بخيل بيمتحن شوية شغالين يشتغلوا عنده خلي بالك فامتحن قعد قعدوا هم الخمسة كده فجاب لهم أكل وحطوا قدامهم بس مش عشان يقرأ عشان يشوف يعني هيتصرفوا إزاي فطرق الباب طارق واحد من الخدم قال ايه؟ قال افتح الباب الولد الثاني قال افتح الباب الثالث افتح الباب الرابع بقى نطق شويه قال ارفع الطعام ثم افتح الباب قال له انت اللي تشتغل عنه خلي بالك انت فاهم اللعبه بقى يشيل الاكل الاول ها وبعدين بنتفاهم مع اللي جاي بقى ها سبحان الله هذه ليست صفه لان الرزق اللي جاي ال- ال- الضيف اللي جاي جاي برزقه وجملة نتكلف أنا أتكلف لك في الأكل وأنت تتكلف لي في الأكل تبقى الزيارة تقيلة لما كل ما أزورك أضطر أخد لك هدية وأنت كل ما تزورني ها تضطر تجيب لي هدية اعرف أن زيارتك تبقى قصيرة صح ولا لا؟ لكن لما أزورك في الله وتزورني في الله وتشرب عندي كوباية مية هتخاف يعني يمكن ربنا يرزقها ده انا بقول يعني سبحان الله لا اله الا الله انا لما ازورك ابقى خفيف وانت تزورني ابقى خفيف تبقى الزيارات سهله لكن لما كل ما ازورك اكلفك وكل ما تزورني تكلفني او العكس تبقى الزيارات دمها ايه؟ سم ها ده ما تبقى فيه قوي سم سم لكن لما الانسان كده ي- يبقى يخف كده سبحان الله لا اله الا الله وانت عارف حكايه اتعب لما ايه لما بقع خبط لي ناس بياكلوا سمك حاطين صينيتين سمك كبير وسمك صغير كده من بتاع الجمعيه ده بس ما كانش فيه بتاع الجمعيه المهم فاتعب راح خبط من؟ قالوا أت- أت- اتعب قال يا نهار ده لو دخل هيمسح الايه؟ خبط السمك الكبير راحوا تحت الطبليه والمائيه راح مدفعين راح دخل انا تقول لنا سمكه انا راح ايه بياخد بنهم راح ايه ماسك سمكايه هو شايفه من قرب الباب من بره حطها على ودني قال ريحك انت انت ولا ايه من كتر الاكل حصل لك لوثه ايه هو انت بتاكل سمك بنهم ليه كده؟ انا اصلا متغاظ من السمك اصل ابويا كان غرق في البحر فالتهمه السمك فانا بصراحه بيني وبينه طار يعني راح حط سمك على ودني حط على وجهك ليه؟ انا السمكه بتقول لي مش احنا اللي كلنا ابوك ده السمك اللي تحت القبليه خلصت الجود الكريم ما فيش مؤمن يبقى بخيل لا يجتمع الايمان والبخل في قلب خلي بالك مش ممكن ايمان وبخل يجتمعان في قلب واحد ما دام مؤمن لان انا آه، وانا أنا- وانا باكلك من عندي ده انت جايب رزقك من بره انت يا ويل جايب رزقك من بره وقالوا هاخد فيك ثواب حتى وان كنت غنيا حتى وان كنت غني لا اله الا الله وانت ماشي تاخد ذنوب اهل البيت وترميها لنا بره ده انت تسكر يا اخي والله يشكر الضيف ده سبحان الله كان حاتم الطائي يقول لخادمه ايه ان جلبت ضيفا فانت اليوم حر ان جبت لي ضيف فانت سبحان الله لا اله الا الله مش يقول له وده وقت حد يجي فيه لا، يجي لك في اي وقت طب يا سيدي والجود الكرم وعايز اتعلم الست برضه الكرم وتعلمها بالذات ان كانت اتيكيت قوي انها يعني ما مش ضروري يعني ت- آه، تعمل للناس حاجات يعني لازم تطلع من الفريزر وده حلو وده ساقع وده سخن الموجود يعني هي لما تتعب كده تكره الذنوب بتوعك قالوا لا يا ستي هم اللي جايين دول ناس مسلمين لو حطينا لهم شويه رغيفين وحته جبنه هياخدوا يدعوا لنا لا لا لا عيب ما طلعش عيش وجبنه يا ست انت مالك لا سبحان الله لا علمها كده لغايه لما انت بتلاقي تليفون في الشغل في ثلاثه من اصحابي جايين لي النهارده جايين على الغدا هذا النهار ما تقولش من قبل كده بثلاث ايام ليه ثلاث ايام؟ إيه اللي موجود ياكلوه اللي موجود اللقمه الرغيف يقضي كيلو قبل ثلاثه وقبل اربعه والاكله ام خ- اللي تقضي خمسه تقضي عشره واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه وجابر بن عبد الله جمع الصحابة قال له يا رسول الله أنت وعشرة تيجوا تتغدوا عندي أنت وعشرة الرسول صلى عليه الصلاه والسلام صلاه الظهر مش كان صلاه الظهر يصلي ثلاثه والامام لا ده ما شاء الله قال على مصلحتكم لكم قالوا خيرا الى بيت جابر هو الراجل عازم عشره بص ليه ما شاء الله لا قوه الا بالله والرسول بقى هو يخاف جبل والرسول موجود صلى الله عليه وسلم قال له انت دعوت كم؟ انا دعوت عبد قال له حاجة. فين الاكل؟ ها؟ فين ام ام عبد الله بتوع بتاع قال له بتعجن جوه انا راح احط ايد المصطفى في العليم اعجاني بقى ها؟ سبحان الله فلا اله الا الله ست عجنت والرسول قعد على الاكل وقال له دخل لي يا سيدي العشر اللي انت عليه 10 10 يخش العشرة ياكله ويمشي والاكل زي ما هو العشرة يخش ياكله ويمشي ايه وفي الاخر قال له هات 10 قال له ما خلصوا خلاص قال له خلي الاكل لاهل بيتك بقى ها سبحان الله انت حملها على الله والبركه من عند الله مش من عندك انت قال فيه والجود ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والصواب حوالين ال- بكل دين ايه؟ الايمان الحسي والاعتكاف والتماس بلاغ الحق ثم الفرار بالدين وقضية الفرار بالدين دي عايز اوقف علشان اخواننا الشباب ما بيتفهموش هذه القضية بتاعت الفرار بالدين يعني ايه الفرار بالدين؟ هذا موعد حديثنا الخميس القادم ان شاء الله شكر الله لكم وجزيتم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم